نشوف بقية القصص بتاعة أليشع إصحاح أربعة وصرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة إن عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين فقال لها إليشع ماذا أصنع لك أخبريني ماذا لك في البيت فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت أولا يدل على أنه مستوى الأنبياء في الوقت ده كانوا فقراء قوي لكن ناس روحيين بتيجي أيام كده ساعات يبقوا بتوع ربنا ناس فقراء قوي زي اللي بتخدموهم في العشوائيات بعض منهم بيبقوا ناس قديسين وحلوين فدي كانت مرات واحد من بني الأنبياء يبان أن كلمة بني الأنبياء مش معناها صغيرين لا أنبياء من قوم الأنبياء من جماعة الأنبياء يعني وإحنا قلنا أن في كل بلد بسبب جهاد إيليا وإليشع بقى في مجموعة أنبياء كلهم تلاميذ إيليا وبالتالي أصبحوا تلاميذ إليشع ويبان ان هم كانوا متجوزين اذا الانبياء مش كلهم كانوا بتوليين زي ايليا واليشع ايليا واليشع كانوا بتوليين لكن كان الانبياء عامه اغلبهم متجوزين فقالت له عبدك زوجي قد مات وعبدك كان يخاف الرب واتى المرابي يعني كانوا في ديان عليهم عليهم مديونيات فجه الديان خد الولدين عبدين لانه له فلوس عند الست عند جوزها يعني والراجل مات ف... فقال لها إليشع الحقيقة إليشع نفسه فقير ما عندوش حاجة يعني هو لو غني كان قال لها عليك كام وطلع هو ما عندوش كام يعني احنا حتى ساعات بيبقى عندنا ككنيسة دلوقتي هو في زمنه مع انه ابو الانبياء كلهم لكن ما عندوش حاجة قال لها سؤال جميل ماذا لك في البيت عندك ايه في بيتك قالت له ليس لجاريتك وده كان اسلوب الكلام اللي زي ما تقول للاسقف يا سيدنا مش معنى كده انه يعني خالفت امر الله لما بيقول ما تقولوش سيد الا ربتك ما هي بتقول له جاريتك هي مش عبدته لكن ده اسلوب من التوقير والاحترام يتسم مع رجال الله قالت له ما فيش حته غير دهنه زيت طبعا هو بقى متلمذ على ايليا وعارف ان دهنه الزيت دي بتعمل عمايل فاكرين قصه ايليا ما هو حكى له طبعا ده معاشر ايليا فحتى الحاجات اللي ما حضرهاش ايليا حكاها له فقال له بقى ده انا قعدت لي كام سنة عند واحدة ست أرملة وأرملة غير يهودية امرأة صرفة صيدة فاكرين القصة ولما رحت لها قلت لها اعملي لي كحكة كيكة قالت له ما عنديش غير دهنة زيت كنت هعملها أنا والواد ونموت هعمل لك أنت مش هفضل فيها حاجة لكن حاضر نعمل لك ولما قلت قال لها كوز الزيت مش هينقص والدقيق مش هيخلص وفعلا فقال لها عندك قالت له دهنة زيت فقال اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج روحي للجيران من عند جميع جيرانك أوعية فارغة لا تقللي الآية دي جميلة أوي لا تقللي دي أنا بحبها ليه؟ معناها إيمان بالبركة قال لها هاتي على قد ما تقدري لأنه على قد ما تقدر ويبقى إيمانك على قد ما ربنا هيملاك فهي مثلا لو راحت لخمس بيوت وجابت خمس حلل الخمس حلل هيت... لو اتشطرت وراحت لفت عشر بيوت وجابت عشر حلل انت وشطارتك لكن لا تقللي اصل ساعات اللي بيقلل بيبقى ايمانه محدود فيقول طب اجيب حله يا دوب بس تأدي الغرض لحسن يعني الدهنه تغوص في الحله ما نشوفهاش واخدين بالكم لكن لا تقللي دي ده اختبار ايمان نفس الموقف وقفت المسيح مع تلاميذه على الجبل وقدامهم خمس تلاف نسم رجالة غير الستات والعيال فقالوا له مشي الناس ناس جاعت قال لهم لا نأكلهم نأكلهم ازاي طب روحوا شوفوا عندكم ايه قال لهم كده نفس الكلام اللي قاله أليشع روحي شوفي في بيتك في ايه فقالوا له ليس لنا ما لقيناش غير خمس ترغاف قال لهم طب رصوهم على كده فهنا لا تقللي وانت بتخدم وانت بترتب لقدام خلي رجائك في ربنا كبير في واحد يحط طموحاته على بعيد أعرف بعض الآباء الأساقفة والكهنة اللي بنوا كنايس أو اشتروا أراضي الكنايس كانوا بيفكروا بطريقة الناس تقول له المجانين يبقى مثلا كل اللي عنده خمسين ستين ألف في البنك في حساب الكنيسة ويروح يلاقي أرض بالتلاتة أربعة مليون ويقول آه، هي دي الأرض أرض يا بنا أنت بتتكلم في إيه ده أنت بقالك عشر سنين جمعت خمسين ألف أنت داخل في في موضوع لا تقلله هي دي المناسبة للكنيسة هي دي بتاعت الكنيسة ويرشم الصليب ويصلي وحتى سيدنا البابا دايما يقول كده عمري ما بفكر ب- بالفلوس أشوف إيه المناسب وبعدين ربنا يبعت الفلوس لا تقللي فهو مبدأ مبني على البركة وعلى الإيمان ان انا هجيب لربنا هو هيملى فانا هخط- هجيب كل اللي عندي وهجيب اكثر ما عندي وهحط طموحاتي اكثر مما نظن او نفتكر يعني طلباتي مش هتقف عند حدود ضيقه لا ربنا غني فقال لها لا تقللي ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك اغلقي الباب دي بتيجي كتير على فكره ايه قيمتها ثم تيجي تفرج الناس بدل فيها معجزة والدهن هتفرش كده وتكبر وتملى الحلل طب ما الناس تيجي تتفرج لا لازم يبقى فيه اغلقي الباب ده بينك وبين ربنا دي بركة ليك لوحدك مسيح يدخل بيت يايرس ناس تصوت و- ويقول نايمة تت- تضحك يدخل أبوها وأمها والثلاث تلاميذ ويقفل وراه طب ما تفرجهم يا رب وانت بتقوم البنت لا ده مش فرجة دي حاجة ليهم هم نغلق الباب إيليا يطلع العلية يلاقي الواد م- نايم على السرير ميت ابن أرملة صرفة صيد يقفل الباب وراه عشان يصلي براحته اغلقي الباب دي يعني الصلاة اللي بينك وبين ربنا ادخل مخدعك واقفل بابك عاوز تدوق البركة اقفل بابك عليك وصلي و- وخد ودي مع ربنا ما تعرضش البركات على الناس ما تتنضرش بالبركات اللي ربنا بيديها لك دي حاجة ليك اسبع بيها وافرح بعطية ربنا لكن ما تعملهاش شو ما تفرجش الناس مش ده الغرض فقال لها ادخلي واقفلي الباب وراك وعلى بنيك ولادك لحقهم يشوفوا البركة وصبي في جميع هذه الأوعية وما امتلأ انقلي يعني شيلي وهاتي وشيلي وهاتي على قد ما تقدر فذهبت من عنده طبعا ست إيمانها بسيط على كلمتك يا إليشع ما بت خلاص إليشع ده يقول كلمة خلاص الناس بتصدق على طول آه، وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب ده كل ده من البداية كانت إيه دهنة زيت دهنة زيت دي يعني يا دوب رشمة وتخلص يعني ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء شغالة الحكاية الزيت عمال فقال لها لا يوجد بعد وعاء فوقف الزيت أول ما قال لها ما فيش تاني الزيت وقف كأن الزيت بيسمع يعني الحكاية على قد الطلب بالظبط هو قال لها لا تقللي إذا الوعاء هو الحكم طول ما في أوعية تتملي الزيت شغال خلي بالكوا ده معنى جميل عمر ما كانت العطل عند ربنا العطل عندنا الزيت شغال هات وعاءك نملاه تعال انت اقف اناء فارغ وربنا يملاك هات اوعية على قد ما تقدر عمر ما الزيت هي هي, هي... آه هيعجز يعني مش عمره ما هيعجز الزيت ما بيعجز المشكلة في الاواني هات هات على قد ما تقدر فلما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء فقال لها لا يوجد بعد وعاء فوقف الزيت فأتت وأخبرت رجل الله وانتهت السذاجة برضه ورجعت تحكي له الحكاية مع إنه قايل لها اعملي اه، ترجع تقول له حصل كيت وكيت اعملي تاني فقال اذهبي بيعي الزيت مش معقول هتاكلوا ده كله يروح يبيع الزيت وأوفي دينك واضح انهم فاهمين قرى يعني مجرد هتبيع الزيت هتوفي الدين يعني القضية ما- على قدهم يعني وعيشي أنت وبنوك بما بقى كمان يعني بعت الزيت دي هتوفي الدين وهي كان كل طلبها انها تطلع تفك العيلين تفكهم من الدين فاهمين ازاي لا ده انت هتعيشي باللي باقي كمان اللي هو دايما اكثر مما نطلب او نفتكر يعني عطية ربنا دايما اكثر وال- وال- والحكم لا تقللي انت يعني في ايدينا احنا مفاتيح كل حاجة وفي ذات يوم القصة دي طويلة بقى هتاخد لنا اصحاح ونص فركزوا فيه قصة جميلة في ذات يوم عبر إليشع إلى شونم شونم دي بلد أغلبها مش يهود وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا عظيمة هنا معناها غنية شوي وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا بقت بتضيفه وعارفة كرامته فبتضيفه منين ما يعدي فقالت لرجلها قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما قالت له بص ده راجل بتاع ربنا وفي قداسة فلنعمل علية على الحائط صغيرة نبني له علية كده فوق خاصة بيه ونضع له هناك سرير وخوان خوان ده اللي هو الدولاب صغير كده وكرسي ومنارة حتى إذا جاء إلينا يميل إليها ده نظام القلايات زمان هم الأربع كلمات دول علية سرير خوان كرسي منارة القلال القديمة كده سرير ودولاب صغير ومنارة عشان يقرأ طول الليل ويسهر يسبح وكرسي لا حب يقعد حتى إذا جاء إلينا يميل إليه هي عارفة بركته فعاوزة كل ما يعدي ينزل عنده فقالت تعمل له استراحة صغيرة عشان ما يترددش وهو معدي في ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية واتجع فيه فقال لجحزي جحزي ده بقى إيه تلميذ إليش شوفوا فرق التلمذة فاكرين إليشع كان تلميذ نجيب لإلي جحزي مش هيطلع شاطر جحزي مش هيطلع شاطر أولا جحزي ما اتمسحش إليشع من يومه اتمسح لأن كان اختيار ربنا جحزي كان إيه الصبي بتاعه بس لكن مش هيثبت في الدعوة ادعي هذه الشنامية فدعاها فوقفت أمامه فقال لها فق فقال له قل لها ساعات كانوا كده الكبار دول كانوا يتكلموا من خلال المرسال يعني ما يتكلموش مباشرة ما نعرفش ظروفها يمكن كان بيصلي فوقفت بره الباب فقال لها طب روح اسألها يعني ممكن ما تكونش قدامه على طول وقفت امام ممكن تبقى على الباب بره يعني كانوا زمان ما يدخلوش الالالي ابدا اللي ما يدخلهاش حد لا راجل ولا ست غير صاحبي الراهب بس هو ده قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج يعني احنا كلفناك وتعبناك فماذا يصنع لك نعمل لك ايه عاوزين يعني نعوضك على تعبك هل لك ما يتكلم به الى الملك او الى رئيس الجيش هو اليسع بالرغم انه فقير لكن طبعا له هبته عند الكل قال لها عليك طلب عند الرئيس عند الملك ولا رئيس الجيش فقالت الست دي كانت قنوعة يعني يعني كانت ممكن تطلب زي ما هي عاوزة لأن ده راجل ليه كلمته إنما أنا ساكنة في وسط شعبي هحتاج إيه أنا عندي كل حاجة أنا ساكنة وسط أهلي يعني مش محتاجة حاجة لأن هو الغريب كان دايما اللي يعاني فاهمين إزاي الغريب والضيف حتى حاطين لهم صلاة في الكنيسة كده الغريب والضيف دايما يبقى محتاج لكن اللي وسط شعبه غالبا عايش مش محتاج برضه هنا الواحد استغرب قاليش على ما فكر يجازيها فكر في ايه يكلم لها الملك ورئيس الجيش يا إليسا انت بتكلم ربنا ملك ايه ورئيس جيش ايه يعني يمكن بيختبرها ويمكن ببساطة لأنه مفيش احتياج من ربنا فجت في باله لو ليكي طلب عند الملك لو ليكي مصلحة يعني لكن يمكن ربنا حب يعني يعلمه من كلامها انه هي ست ملهاش طلبات مادية تنزل انت تكلمها في كلام مادي ليه خلاص خلاص يا ليسع خليك في شغلك الروحي انت لا تكلم ملك ولا رئيس جيش انت ما تكلمش غير مع ربنا شغلتك حافظ عليه انت شغلك مع ربنا ثم قال فماذا يصنع لها جحزي رجع له بالرد قالت الست بتقول مش محتاجة حاجة وسط شعبها قال له طب نعمل لها ايه دي نعوضها ازاي فقال جحزي انه ليس لها ابن هو عارف بقى قدر معلم وعارف بركات معلم ورجلها قد شاخ عندها مشكلة معقد ملهاش ولد وجوزها كبر فقال دعيها فدعاها فوقفت في الباب يبقى واضح ان هي قربت يعني عشان يكلمها بقى وجها لوجه وقفت في الباب برضو دي تؤكد ان هي كانوا يستكتروا يدخلوا مقر عبادته فاهمين ازاي يعني دي قليت الخصوصية ما يدخلوش عليه فقال في هذا المعاد نحو زمان الحياة زمان الحياة مقصود به سنة يعني تلف الأيام سنة تحتضنين ابنا فقالت لا يا سيدي رجل الله لا تكذب على جاريتك طبعا هي ما تقصدش تقول له كذاب لا لا تكذب على جاريتك يعني لا ما تعشمنيش ببساطة معناها كده لا من فضلك ما تعشمنيش يعني بلاش الكلام اللي هيخليني اقعد استنى انا يعني طبعا لما تكون ست استنت كتير قوي وربنا ما ادهاش بتبقى عارفة إرهاق الانتظار فبلاش الموضوع ده أنا يعني استكفيت ونسيت وخلاص فلا تكذب على جاريتك هنا يعني لا ما تبالغش أو ما تقوليش كلام على سبيل أنت عاوز يعني تكافئني يعني تقوم تقول كده واضح ان لسه ايمانها ما استواش انها ما خدتش الكلمه على طول فحبلت المراه وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياه كما قال لها اليشع كان ربنا بيبقى مديون لولاده واخدين بالكم يعني مجرد انها اكرمت اليسع من يكرمكم يكرمني ام ربنا عوضها بولد كانت محرومة منه وكبر الولد وفي ذات يوم كبر يعني بتاع خمس ست سنين بالكثير وفي ذات يوم خرج إلى أبيه إلى الحصادين وقال لأبيه رأسي رأسي فقال للغلام احمله إلى أمه فحمله وأتى به إلى أمه فجلس على ركبتيها إلى الظهر ومات معرفش دي حمى ولا دي إيه المهم الولد كان بيلعب مع الحصادين روح راسي راسي سخن الظهر أو حاجة حطيته على رك- ركبها لغاية الظهر مات فصعدت شوفوا بقى الست دي عظيمة لأنها عشرة رجل الله عندها إيمان جبار طبعا واحدة زي كده ابنها الوحيد اللي جه بعد طول أيام ورجل الله اللي اتشفع عشان يجي كانت انهارت يعني ال- الع- الحيلة اللي راح ما- قبل ما يتم- كلام صعب يعني لكن هي تمالكت نفسها وصعدت خلي بالكم من صعدت دي وأضجعته على سرير رجل الله شكلها سمعت حكاية إلي شكلها كده لأن ده اللي حصل بالظبط في أرملة صرفة صيد ليش مش موجود دلوقتي ده هو بيعدي كل كام شهر كده زيارة يبات ليلة راحت طلعت الولد ونيمته مكان ما بينام دخلت بقى ونيمته على سرير أليشع وأغلقت عليه زي ما بيعمل إليشع وخرج ما نعرفش سمعت قصة إيليا و- وإقامة ابن أرملة صرفة صيدا ولا لا لأنه إيمانها ده جبار ونادت رجلها وقالت ارسل لي واحدا من الغلمان الراجل في الحقل ما يعرفش يا جماعة فاهمين فبعتت له مرسال قالت له بعت لي واحد عيل من اللي معاك وإحدى الأتن جماعتان فأجري إلى رجل الله وأرجع هروح بس أسلم على رجل الله وأرجع ما قالتلوش حاجة هو متصور الولد روح سخنة هتدفيه هت... هتشربه حاجة وتنيمه خلاص مش على باله الخطورة وهي ما قالتش لجوزها ما قالتلوش لأنها هيبان هي مش هي هتقول له إنه لازم يقوم هي عندها سلام غريب فهجري الرجل الله وارجع فقال لماذا تذهبين إليه اليوم لا راس شهر ولا سبت فقالت سلام يعني هو استغرب قال لها عاوزاه في ايه ما فيش مناسبة يعني يعني يمكن في راس الشهر بيروحوا يعيدوا عليه يوم سبت بيقضوا معاه يوم روحي آه، ساعات السبوت عند اليهود كانت كده او اجتماع السبت ده فقالت سلام وشدت على الاتاب وقالت لغلامها س- س- سوء ثق وسر يعني انت ايه سوء الاتان واجري مالكش دعوه بيه هي عاوزه تجري اصلها فهي ست برضه مش صغيره ولا تتعوق لاجلي في الركوب يعني اجري ما ما يهمكش انا ماشي ما تخافش عليا يعني هي مستعجله طبعا متوتره جدا او يعني ال- خايفه ان لم اقل لك يعني ما, ما تقفش غير لما اقول لك وانطلقت حتى جاءت إلى رجل الله إلى جبل الكرمل فلما رآها رجل الله من بعيد قال لجهز غلامه هو ذا تلك الشونمية اللي هي من شونم يعني اركض الآن للقاء شايفها جاية من بعيد فهو مستغرب ايه اللي جايبها اليومين دول هو يبدو بيقعد كده آه، وتلميذه قاعد جنبه فشايفها جاية طب يا ابني اجري شوف عاوزة ايه استقبلها يعني وقل لها هو كمان قلق عليها فروح اسألها بسرعة أسلام لك أسلام لزوجك أسلام للولد إن شاء الله خير يعني هو ده اللي اللي جه في باله يعني عاوز يطمن فقالت سلام يبقى قالت لجوزها سلام وقالت لجحزي سلام والولد ميت في الأوضة فوق خلي بالكم الجبروت الست دي جبار انها تقول لجوزها سلام مفيش مشاكل لسه وتقول لجحزي اللي جاي يسألها سلام سلام لك سلام وهي بتتقطع من جوه سلام لزوجك سلام سلام للولد سلام سلام ازاي ده مات آم، فلما جاءت إلى رجل الله إلى الجبل أمسكت رجليه سجدت للأرض ومسكت رجليه هت- هقول لكم يعني ايه فتقدم جهزي ليدفعها كانت ال- الحركة دي بيبقى فيها انفعال غالبا يعني م- مشدودة جدا فجحزي طبعا كرامة أبوه الروحي فحب يقومها كفاية يعني مش مش كده يعني فطبعا أليشا حست بيها يعني إنها تعبانة فقال رجل الله دعها لأن نفسها مرة فيها والرب كتم الأمر عني طب ده أليشا ده بيعرف قبلها بأسبوع ايه اللي خلاها لغاية ما توصل عنده ما يعرفش يعني هو هو درس درس حتى الإليسا خلي بالكم رجال الله الكبار دول مش كل حاجة بيعرفوها حتى هم في حاجات يعرفوها وفي حاجات ما يعرفوهاش ويقول الرب كتم الأمر عنه ما تسمعوا قصص البابا كيرلس تلاقي حاجات يتكلم فيها بوضوح جدا وتلاقي حاجات ما يتكلمش فيها ويقول له أصلي لك ربنا يباركك وروح يعني ويقول لواحد تاني هيحصل حقيقة يعني كلام واضح ليه لأنه ربنا له رسالة الواحد وما وفي واحد تاني عاوزه تفضل غامضة فالرب كتم الأمر عنه حكمة ربنا في التعامل مع ولاده دول رجال الله لكن يعني هو ربنا اللي بيسوق كل حاجة فهو نفس إليسع خاضع لربنا مش عارف ربنا ما قالوش ليه الست دي مع انها قريبة ليهم قوي واستجاب للطلبة من قبل خلي بالكم إليشع من غير ما يصلي قال لها هيكون عندك ولد برضو رجع بقى الروح إلي وجبروته بكلمتي أنا فقال لها هيكون عندك ولد ما سمعناهوش بيصلي هو بقى منه ربنا هيتفاهم معاه بس وعدها بولد جه الولد الرب كتم الأمر عني ولم يخبرني أمسكت رجليه دي بتفكرني بآية في متى آخر إصحاح مسيح لما قام جمل مريمات اللي يرجع منكم لمتى 28 آم راحوا القبر عشان يسلموا على المسيح له المجد آه فشافوا الملاك واقف ومن خوفه ارتعد الحراس وأجاب الملاك وقال للمرأتين متى ذكر مريم المجدلية ومريم الأخرى بس اللي هي أخت العذراء لا تخافا أنتما إني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب ليس هو هنا لكنه قام خلي بالكم الحتة دي كما قال هلما انظروا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه اذهبا وسريعا وقولا لتلاميذه قام من الأموات يسبقهم إلى الجليل فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكدتين وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما فتقدمتا وأمسكتا قدم بقدميه وسجدتا له يبدو ده كان تقليد يهودي إن المعلمين الكبار يسجدوا لهم ويبقوا يعني عاوزين ياخدوا بركة من رجليهم واخدين بالكم او من تعبيرات الحب والمهابة يعني يعني تمسك في رجليه عشان كده تلاحظوا ان لما جت مريم المجدلية بعدها بساعة شكت ورجعت عند القبر وحبت تمسكه تاني قال لها لا لا تلمسيني بعد بعد دي يعني ايه احنا لسه من ساعة اتأكدت ان انا قمت وخدت البركة وقلت لك تروحي طمنيهم وانا صاعد لابي وابيكم هي لما عقبال ما راحت للتلاميذ تبشرهم شككوها فرجعت تعيط عند القبر وبتقول اخذوا سيدي وهي شافته ولمسته فلما جالها البستاني اللي هو المسيح وما عرفتوش لمها قال لها يا مريم طب لا تلمسيني بعد فهمتوا لا تلمسيني المهم امسكت بقدميه دي وعلاقتها بالقيامة يعني فيها فرحانين بيه قوي لانه قام فهي مسكت في رجليه لانها يعني حطت كل همها عند رجليه يعني حطت الشكوى كلها عند رجليه مش عاوزة تقول سرها غير لأبوها الروحي ده فقالت هل طلبت ابنا من سيدي دي بتعاتبه بقى هو أنا كنت طلبت منك عيل انت اللي قلت لي هدي ربنا يديك عيل أنا ما طلبتوش يعني انت ليه بتعمل فيا كده ألم أقل لك ألم أقل لا تخدعني أنا قلت لك وقتها ما تعشمنيش أنا عايشة وراضية فما تفرحنيش بابني يومين و... وتبكيني بقية العمر لا يعني أنا قلت لك بلاش نوع من العتاب فقال لجهزي هو فاهم طبعا فاهم على طول من من انهيارها ده انه طبعا الولد حصل له حاجة فقال لجهزي أثبت حقويك وخذ عكازي بيدك العكاز بدل الرداء دلوقتي الصليب بتاعه وانطلق وإذا صادفت أحد فلا تباركه وإن باركك أحد فلا تجبه فاهمينها يعني تردش على حد المشوار ده تروحه جري ما تتلفتش يمين ولا شمال لا تبارك حد ولا ترد على حد لأن هو حاسس بمرر وضعوا الكادي على وجه الصبي طيب ده كلام كويس إيمان أليسع كده كويس ولا مش كويس هي ما عجبهاش الكلام فقالت أم الصبي حي هو الرب وحية هي نفسك أنا لا أتركك لا انت لازم تقوم معايا انا جيت عشان تقوم معايا هنا حسب ايمانها خلي بالك يمكن ايمان اليشع ان العكاز يكفي لكن ايمانها لازم اليشع يجي يبقى لازم إليشع يجي عشان كده الولد هيسبق بالعكاز مش هيعمل حاجة العكاز ليه مع ان إليشع قال له خد العكاز وخلاص إليشع شايف المأمورية سهلة وممكن كان العكاز يقوم الولد بس هي مش عاوزة على العكاز هي حطت ثقتها في إليشع نفسه خلاص حسب إيمانك يكون لك فوجاز جحزي قدامهما جحزي سمع الكلام وسبق مع ان إليشع عم مع الست ووضع العكاز على وجه الصبي فلم يكن صوت ولا مزغ فرجع للقائه وأخبره قال له ما حصلش حاجة وقائلا لم ينتبه الصبي عارفين الموقف ده زي ما جم ولاد عبيد ييروس والمسيح رايح يقولوا له لا تتعب المعلم قد ماتت الصبية أصل ده خبر مزعج لإليشع العكاز اتحط والولد ما قامش يعني فاهمين ازاي يعني لو إليشع واحد زينا كان يرتبك وكان يتخض وكان يقول لا يكون ربنا مش رايد وكان فاهمين يتعثر لأن هو قال العكاز هيعمل الشغلانة ما عملش الشغلانة لكن إليشع ما تهزش طبعا لأنه هو له ثقة في ربنا ودخل إليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره مش حاجة اتغيرت فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما برضه لازم يتقفل الباب وراه دي القلاية بتاعته يصلي براحته الولد نايم ميت على السرير بس إليشع مش هيسيب ربنا فاكرين إيليا قال ايه ساعتها فاكرينها قال لربنا كلمة صعبة قوي قال له أيضا أسأت إلى هذه المرأة كمان الست دي يا رب تعمل كده في ابنها يعني كأنه بيشخط في ربنا وقت امرأة صرفة صيدا اصل حصل نفس الموقف ابن أرملة صرفة صيدا مات وإيليا كان في بيته ف يعني إيليا صعب عليه من ربنا قال له الست اللي كرمتني وأكلتني وهي غلبانة مش لاقي تاكل فبتعمل كده في ابنها والست حست بذنبها قالت له انت جيت هنا عشان تكشف لربنا خطاياي طب انا ست شريرة طب ايه اللي خلاك تيجي اذا كان البيت ده مش مناسب ليك يعني انا انا وحشة طب ما استاهلش بس ما تعملش كده فيا طبعا كلام وجعه لكن إليشع طبعا يبدو كان عارف القصة لانه هيعمل بالظبط اللي عمله ابوه الروحي بالظبط تقريبا اللي يرجع لقصة إليه وأغلق الباب على نفسيهما كليهما حتى فاكرين أنا قلت لكم في إيليا الشاطر اللي عنده ميت روحي يقفل على نفسه ويصلي وما يسيبش ربنا غير لما يقومه ما يتروحي يعني ايه شخص بعيد عن ربنا وماله اقفل على نفسك وخد حقك من ربنا ما يعني دي دي مقدور عليها بس ما تسيبش ربنا وصلى الى الرب ثم صعد واضطجع فوق الصبي الراجل ده كان سلوك غريب قوي نفس اللي عمله ايليا اتمدد فوق الولد نفسه ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه برضو لو تفتكروا اعتقد ان انا قلت ساعتها بينقل من نفسه او من حياته للميت عشان يفهمنا حاجة هتحصل كبيرة قوي ان رجل الله الحقيقي المسيح الهنا هيتصلب عشان يلزق جسده في جسدنا مع المسيح صلبت ها ف... فاحيا لا انا عينيا تبقى عينيه ايديا تبقى ايديه بقه يبقى بق فاهمين ازاي احيا لا انا انا لزقت على الصليب مع المسيح وتمددت معاه على الصليب او هو تمدد علي فاهمين المعنى عشان ينقل حياته ليا يعمل نقل حياة سلوك غريب طبعا عشان كده قفل لانه ما حدش هيقدر يفهمه ما حدش هيقدر يستوعبه السلوك ده لكن هو سلوك رمزي يعني ان الحياة تنتقل من مصدر الحياة من روح الله الساكن فهذا الرجل إلى الطفل الميت كما تنتقل روح الله من المسيح المصلوب وهو يموت عنا يتمدد على الصليب عشان يدينا أبديته يدينا الحياة فسخن سخن جسم الصليب الولد ثم عاد وتمشى في البيت طر إلى هنا وطر إلى هناك وصعد وتمدد عليه ما جاتش من أول مرة ولو برضه إلي عدت عليه حاجات ساعات ما كانتش تيجي معاه على طول ما يتهزش وما ييأس هو لازم ياخد حقه من ربنا فاكرين حكاية السحابة لما قال له هتنزل مطر اجري يا أخاب لحسن المطر هينزل طلع يصلي وسجد وقال للولد شوف لنا المطر يا ابني قال له مفيش حاجة فسجد تاني شوف يا ابني المطر مفيش لتابع مرة يسجد يقول له أنا قلت المطر لازم ينزل لغاية ما الولد جاي له يقول له في بتاع زي الكف كده سحابة من الآب بعيد قوي جاية قال له طب انزل لأخاب استعجله قول له المطر هيغرق الدنيا وما صلاش تاني بتاعة الكف دي طمنته ان ربنا استجاب فعلا ما هي اللي ساعات الدنيا غرقت سيول بعد كده فهنا يعني الالحاح في الصلاة تمدد مرة أخرى وابتدى يتمسك ويكلم ربنا ويرجع تاني لكن مش هيسيبه غير لما يقوم مش هيفتح الباب غير لما يقوم لن أطلقك لن أتركك حتى تباركني في إلحاح في إصرار فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه فدعا جحزي وقال ادعي هذه الشنمية فدعاها ولما دخلت إليه قال احملي ابنك شيلي الولد كأن هنا ميلاد جديد خلي بالكم هي تول... هو الواد ده اتولد ولادة جسدية عادية المرة دي اتولد من فين من فوق ها من العلية اتولد من حيث نام أليشع فهمتوها لما المسيح نام على الصليب ادانا امكانية نتولد ولادة جديدة ودفعنا الى امهاتنا ده اللي بيحصل في المعمودية ابونا يدي الولد لامه يقول لها احملي ابنك ابنك ده كان هيموت هيموت ابنك كان مكتوب له الموت العادي بتاع البشر لكن بعد ما اتصلب المسيح ومات مع المسيح في المعمودية خدي شيلك ابنك ابنك مش هيموت تاني ابدا يدخل على الابدية على طول يتنقل للابدية ملوش موت ارضي تاني نعم عطس الولد سبع مرات يعني اخراج روح الميت روح الموت اللي جوه صلاة المعمودية اللي يراجع صلوات المعمودية تلاقينا بنلح على ربنا انك اطرد منه كل روح غريب يعني بنعتبر ان الانسان قبل المعمودية في روح غريب ساكنة نتيجة الفساد اللي ورثه عن ادم فبنلح على ربنا وينفخ الكاهن في وش العيل اخرج ايها الروح النجس قبل ما ينزلوا المعمودية لانه ده معناه انه الانسان بدون معمودية مسكن للشياطين ما هو لو مش مسكن للروح القدس الشياطين تبرطع براحتها فالعطس ده يعني بيطرد بقى عشان ياخد بقى الروح الجديد ها دايما سبعة الحياة الأرضية أصلا سبعة الأسبوع بتاعنا فهو بقى هيتنقل من الأسبوع للحياة الأبدية فالسبعة دايما رمز للحياة الأولى فعطس سبع مرات وساب الحياة الأرضية ودخل على الحياة الجديدة فأتت وسجدت على رجليه تاني في سجود على رجلين المسيح توسل وفي سجود على رجلين المسيح شكر وسجدت إلى الأرض ثم حملت ابنها وخرجت ورجع إليشع إلى الجلجال وكان جوع في الأرض وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه بصوا يا جماعة في زمن إيليا بدأ يظهر جماعات من الأنبياء متفرقة زي إعداد خدام في كل بلد بقى يتلمذ ناس والتلاميذ دول يحملوا روح النبوة فكانوا يتسموا بنو الأنبياء أو جماعة الأنبياء وبعد كده يتقال عليهم مدينة الأنبياء الكلام ده قديم قوي من أيام شاول وداود الملك يعني شاول الملك في مرة كان رايح يدور على الأتان اللي هربان منه فدخل وسط الأنبياء فبدأ يتنبأ معاهم فطلع مثل تريقة أشاول أيضا بين الأنبياء يعني لما يلاقوا واحد يفتي فيقولوا له أشاول أيضا بين الأنبياء يعني أنت هتعمل حتى شاول كمان هيتنبأ فاهمين الفكرة فكانت جماعات الأنبياء دي موجودة من زمان أن ربنا كان بيبعت روح النبوة على فم البعض كانوا يتكتلوا زي الرهبنة دلوقتي ويعملوا مجموعات خاصة يعيشوا في معسكرات يعيشوا في صلاة وفي صوم ولهم نظامهم يعني وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه فقال لغلامه ضع القدر الكبيرة واسلق سليئة لبني الأنبياء ساعات الواحد لما يسمع المعجزات الضخمة دي بتاعة إقامة الأموات يتصور ان الناس دي مش معقول تعيش حياة طبيعية وبعد كده يكتشف ان هم بيناموا بيشربوا بياكلوا بيجوعوا ويجي لهم ضيوف ويحتاسوا ويجيبوا صحن كبير ويحطوا اكل وبعد الاكل يطلع قليل يعني الواحد لما يتعامل مع القديسين دول يعني اكيد دول من غيرنا يعني لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بي... لا تستمر الحياة ببساطة وكأن هذا الجبار ما عملش حاجة لسه وخرج واحد إلى الحقل يلتقط بقولا جات له عزومة يعني بنو الأنبياء اللي هم يعني جماعة الأنبياء جم عند إليشع يتضايفوا كده فقال للغلام هات ال- القدر الكبير ده واعمل لهم شوربة أي حاجة سريعة بس عشان ياكلوها فراح واحد للحقل عشان يطلع بقول أيا كان هيسلقوها وياكلوها ناس نساك كلهم لكن التقط من البرية قساء بريا ملء ثوبه في نوع من الأعشاب البرية في سم في بعض الأعشاب كده فبيبقى طعمه مر جدا وبيبقى فيه سم ممكن يأذي يعني وأتى وقطعه وافتكروا بقى حاجات يعني زي التوابل فقطعه وحطه في القدر عشان يحبش العملية لأنهم لم يعرفوا ما يعرفش أن ده حاجة خطر وصبوا للقوم ليأكلوا وفيما هم يأكلون من الصليقة صرخوا وقالوا في القدر موت يا رجل الله الحق في حاجة غلط في الموضوع كلهم برضو بطنهم كركبت وعرفوا ان هم تسمموا شغلانة ولم يستطيعوا ان يأكلوا مش هيعرفوا يأكلوا كمان فقال هاتوا دقيقا نفس البساطة بتاعت إليشع فألقاه في القدر القدر ده وقال صب للقوم فيأكلوا فكأنه لم يكن شانئ رديء في القدر يعني قال لهم هات شوية دقيق بسيطة يعني في سم بس هات شوية دقيق شوية دقيق كأنه رشم على الصليب كده أو قال على مزمور ولا حاجة ورمى الدقيق في البتاع قال لهم كل كأن الموضوع مأمورية سهلة يعني كأن في دقيق خبز الحياة ينقل الأكل العادي اللي يموت لأكل يحيي فاهمين؟ الدقيق دايما رمز للمسيح أو لخبز الحياة النازل إلينا من السماء على يد الكاهن يعطي طعم جديد وحياة جديدة للي بدأ الموت يدخل حياته وجاء رجل من بعل شليشة منطقة برضه وأحضر لرجل الله خبز بكورة عشرين رغيف برضه الناس دول كانوا يعيشوا على إيه عن البكور والندور وكده ما فكان يجيب له خبز بكورة يعني لما يكون عامل وليمة ولا حاجة يجيب له البكور بتاعتها جاب له 20 رغيف شعير انتوا عارفين رغيف الشعير أرخص من القمح و... وعلى قده يعني وسويقا في جرابه فقال أعطي الشعب ليأكلوا فكان قدامه شعب فقال خادمه ماذا هل أجعل هذا أمام 100 راجل يعني هتكسفنا ولا يا ابونا 100 راجل هحط له 20 رغيف وشوية آه، ترمس ولا شوية سليقة دي هياكلوا ايه الناس دي ما يكفيش يعني فقال اعطي الشعب فيأكلوا لأنه هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب تحس الحياة كلها معجزات على الماشي كده يعني ما بيف مش آه، في الرايحة وفي الجاية معجزة كده في الأكل معجزة وسم دخل الأكل يتشال من الأكل حياة أولاد الله فيها بركات كتير قوي ساعات معجزات تحصل قدامنا يمكن في معجزات زي كده بتحصل معانا احنا بنحس ما يمكن الأكل اللي كنا بناكله كان فيه حاجة وربنا لطف يعني في حاجات كتيرة ممكن تكون بتحصل واحنا مش دريانين لكن هنا مفهوم البركة اللي طبعا شفناه في المسيح بقى ب 5000 بقى لكن هنا 100 راجل 20 رغيف ما يكفوش 100 راجل طب لكن كفوا وكان نعمان رئيس جيش ملك آرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لآرام نعمان ده رئيس الجيش مركزه كبير عند ملك آرام آرام دول مش يهود لكن كانوا في فترة مصاحبين ملك يهوذا وملك إسرائيل بتيجي فترات هدنة تبع الملك ومزاجه وتيجي فترات يقعوا مع بعض وكان الرجل جبار بأس أبرص للأسف رجل ب- جبار بأس بس البرص كان منتشر فكان ده أبرص وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امرأة نعمان يعني كان قبلها بفترة الأراميين بيطلعوا غزوات فمرة دخلوا على أرض إسرائيل وغزوا و- وخدوا بعض السبايا منهم كانت بنت صغيرة متربية في في إسرائيل خدوها اشتغلت خدامة عند نعمان فقالت لمولاتها شوفوا بقى الإيمان البسيط اللي في الأطفال يعني شوفوا دي بنت متغربة عن أهلها وبيشتغل شغالة بتاعت سبع تمن سنين مثلا عند نعمان رئيس جيش آه، أرام لكن ليها رسالة فقالت لمولاتها يا ليت سيدي يبدو أنه كان راجل طيب فالبنت بتحبه زي أبوها وبتحب آه، ستها زي أمها يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برص هي عندها إيمان أن النبي بتاعهم يعمل كل حاجة ده إيمان الأطفال الحلو فدخل وأخبر سيده أم نعمان من بساطته وس- يعني اتعلق بالكلمة اللي قالتها البنت فراح دخل هو نعمان دخل للملك اللي هو سيده قائلا كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل يعني نعمان راح يشير الملك بتاعه ملك أرام ما هو ده سيده يعتبر بالرغم من رئيس جيش قال له البنت اللي عندنا اللي غزيناها بنت صغيرة كده بس بتقول عندهم نبي بيقدر يشفي فلأن ملك أرام بيحبه فقال ملك أرام انطلق ذاهبا قال له روح ما عنديش مانع روح شوف ربنا يشفيك ما عندوش ربنا طبعا فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل قام بعت جواب لملك إسرائيل عشان ي- يعني يقول له خلي بالك من الراجل بتاعنا فذهب وأخذ بيده عشر وزنات من الفضة شغل بقى س- سياسة يعني لأنه دي دي ملوك مع بعض وستة آلاف شقل ذهب وعشر عشر حلل من الثياب هو فاكر أنه لازم هيدفع ثمن الشفاء يعني وأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه تحيات المعتادة في الأول يعني فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك هو ذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفيه من برز هو فاكر بقى أن الحكاية سهلة عندهم أو معروفة يعني أن بتوع إسرائيل بيخففوا فقال له طب خد عندك نعمان لو سمحت اشفيهولي فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه قا- وقال هل أنا الله لكي أميت وأحيه حتى أن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برثه فاعلموا وانظروا إنه إنما يتعرض لي ده بقى إيه بيجر شكل هو فهمها كده قال الراجل ده بيجر شكل إيه هو أنا ربنا اللي هميت وحي عشان يقول لي روح أشفي نعمان من برثه وبيقولها له مش مش لو تقدروا لو عندكم النبي لو لو الكلام ده صحيح لا مفيش هو سمعه وقام نشوفه برضه في ناس ممكن تؤمن إيمان بسيط جدا بشهادة شخص بسيط جدا يعني بنت قد قد كده قالت كلمتين نعمان صدقها نعمان قال للملك صدقها وبعت جواب على الأساس ده كأنها حقيقة ثابتة وولاد الملكوت مش م- إيمانهم صعب وعشان كده القصة دي بالذات القصة الوحيدة اللي هيستشهد بيها ربنا يسوع المسيح عن إليشع هيقول في زمن إليشع النبي كان إسرائيل مليانة برص برص يعني اللي هم جمع أبرص لكن ما حدش خف غير نعمان السرياني السرياني اللي هو من أرام سوري ليه؟ لأن الإيمان ممكن يبقى للبعاد أسهل من القريبين له أربعة هتلاقوا شهادة المسيح أو للأمم بالظبط كرازة الأمم عن أليسع إن في زمن أليسع بالرغم إن كان في بر برص كتير في شعب إسرائيل ما كانوش بيخفوا وعشان كده ملك إسرائيل تهكم لأنه ما كانش بيسمع عن معجزات شفاء الأبرص هو يعرف إن في نبي ونبي قوي وكل حاجة بس إيمانه مش جايب إيمان لا نعمان ولا البنت ولا ملك أرام حتى فلما سمع أليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه مزق ثيابه من الغضب أو من اللي كانت حركة كده إعلان ثورة أو تجديف أو كده أرسل إلى الملك يقول لماذا مزقت ثيابك ليه, ليه بس كده ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل ليه بتعمل كده أنت نسيت أن ربنا وسط شعبه ولا لا مش أنت الكلام مش ليك أنت هو بيقول هو هل أنا الله لا مش أنت ربنا بس أنا رجل الله ابعتوا لنا دي مش بتاعتك انت الان ليه الطلب ده مش ليك حوله عليا لياتي الي فيعلم انه يوجد نبي في اسرائيل شوفوا برضو ثقه اليسع في نعمه ربنا ما نقولش ان ده كبرياء يا جماعه لا ده عارف دوره وعارف ان ربنا بيستخدمه فمش مش مجر مش كبرياء منه يقول كده ده هو عارف ان ربنا هيستخدمها شهاده لانه عارف بروح النبوه ه- تاثير الكلام ده بعدين فجاء نعمان بخيله ومركباته تخيلوا بقى لما يدخل نعمان ده حواليه مركبات وجيش وحشم بتاع وبدل ما يروح القصر عمال يدور في القرى والحواري عشان يوصل للعشة بتاعت أليشع ما هو أليشع ده راجل غلبان آه، بيأكل الناس آه، آه، سوية يعني مش ده كل اللي عنده ما يعرفش يعمل لهم حاجة تاني فأرسل إليه أليشع وقف عند باب بيت إليشع إليشع احنا قلنا رجل صلاة ما بيتكلم ما بيطلعش بالسهل عارفين الرهبان اللي بتبقى حابسه نفسها كتير دي ما بتقابلش الناس كتير فما طلعلوش أرسل إليه إليشع رسولا يقول اذهب واغتسل سبع مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر برضو تلاحظوا الطقس كتير قوي في حياة إليشع ماشي عشان في ناس بتعترض على الطقس الملح له مكان والزيت مرة له مكان والمية ليها مكان والدقيق له مكان بيحل مشكلة إذا الحاجات البسيطة اللي بنستخدمها دي بتتقدس بتبقى أدوات بركة فقال له روح اغتسل في نهر الأردن سبع مرات لحمك يرجع لك وتطهر فغضب نعمان نعمان اتغاظ ليه؟ برضه هو راجل صاحب مركز ايه إليشع مش راضي يطلع لي ليه؟ يعني كبيرة بقى نعمان بقى جاي له من آخر الدنيا ورئيس جيش والملك قابله الملك قابله رسمي يقوم إليشع النبي مش راضي يطلع له على الباب ده هو واقف على الباب يعني جاله لغاية بابه والراجل جوه ما فتحش الباب طلع الخدام يكلمه مش طبعا كبرياء من من إليشع لأن بعد كده هيخرج له لكن هو إليشع بالنسبة له المأمورية سهلة أوي اطلع يا ابني قول له اعمل كده وخلاص يعني مرسال على قد مرسال وبتمشي الدنيا وهو متأكد انه هيخف فهنا نعمان طبعا في حتة برضه ذات زينا كلنا غضب بقى ومضى وقال هو ذا قلت أنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيش فيشفى الأبرص أو فيشفي الأبرص يعني هو كان متبرمجة عنده أنه هيروح له فيطلع إليشع ويدعي وبعدين يحط إيده مكان البرص فيخف فهو ساعات الواحد يكون علق معلق على حل بطريقة معينة لما ما, ما تتحلش كده يغضب يدغاز يفتكر انها مش هتمشي هتمشي برضه بس مش لازم بالطريقة اللي انت تخيلتها وطبعا كان فيها حتة برضه لازم يطلع لي يعني يكلمني آه وساعات احنا ال ال يعني بنتخيل حتى المعجزات بسيكونس معين مش بالضرورة لا يطلع ولا يقابلك ولا يحط ايده هو ممكن بكلمة من جوه كل حاجة تمشي أليس أبانا وفرفر نهر دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل بدأ بقى حتة الكبرياء البشري دي يعني هو نهر الأردن التعبان بتاعهم ده أحسن من مية دمشق اللي عندنا أبانا وفرفر دول كانوا نهرين عندهم في دمشق فيعني كان هيفرق إيه طب لما آخد حمام عندنا ابتدى بقى الشك يلعب بيه ده طلعت بقى كل القصة و... و... يعني الشك بيلعب بالواحد انه ده ده كلام هكس كله في بعضه شويه ناس بت بتضحك على الناس الشكوك تلعب بالواحد ساعات لانه شايف الفقر وشايف السذاجه وشايف ان الوصفه اللي قالها له دي وصفه تعبانه مش معقول تعمل حاجه ساعات احنا نشك بسبب بساطه المطلوب مننا اما كنت اغتسل بهما فاطهر ورجع ومضى بغيظ برضه راجل مؤدب ما حبش يعمل مشكله قال همشي وخلاص فتقدم عبيده وكلموه هيبان بقى ان الراجل ده راجل فاضل وفي فضيلة وقالوا يا أبانا لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله فكم بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر أولا كونهم بيقولوا له يا أبانا دي معناها حلو إن علاقته بعبيده علاقة حب ودي بانت في أحد قصص المسيح في قائد المئة اللي كان ملهوف جدا على عبده اللي بيموت وكان بيجري للمسيح عشان يشفيه وبعدين قال له انا مستكتر تيجي تشفيه واخدين بالكم مع انه في مره يتقال عبده فهنا واضح ان الناس دي اللي قريبه من الايمان لا تخلو من فضائل اخرى زي كرنيليوس مثلا كان رجالته قريبين ليه جدا بيشاركوه الصلاه وبيشاركوه الصدقه وبيشاركوه الصوم بالرغم ان هو سيد وهم عبيد ففي ناس بتبقى قريبه من ربنا من بعيد يعني يعني بعيد عن جونا الروحي لكن بيبقى فيهم فضائل وفيهم إيمانيات ممكن تخلي ربنا يشدهم بسهولة قوي فهنا نعمان له بينه وبين عبيده طبعا ده لو رئيس جيش كده من النوع المكشر كانش حد يقدر يقول له ولا حاجة لكن الناس من دلتها عليه قالوا له يا أبانا هو لو كان طلب منك طلب طويل لو كان قال لك ادفع لي مثلا 20 شاقل ذهب وانت مش جايب معاك غير 10 مثلا مش كنا هنضطر نرجع ونجيب بقية الذهب يعني هو الراجل ما طلبش غير طلب بسيط طب بالأولى نسمعه مش هنخسر حاجة برضو ده يدل ان حتى العبيد ما عندهم ايمان يعني مع ان القصة كلها بدايتها ايه عيلة صغيرة من اسرائيل تعرف ان في نبي بيشفي شوفوا ازاي عشان كده الكتاب يقول الخبر بالايمان والايمان بالسمع والسمع بكلمة الله عشان كده ما اجمل المبشرين بالخيرات المبشرين بالسلام يعني الكرازة سهلة الواحد بس يقول كلمة ممكن الكلمة دي تأثر في غيره تعمل تأثير كبير أوي فنزل سمع كلامهم وراح الأردن وغطس في الأردن سبع مرات حسب قول رجل الله فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر البرص ده مرض جلدي ساعات يعتقدوا ان هو الليبروس الجزام بتاع اليومين دول والبعض بيعتبره نوع تاني من الأمراض المعدية كان بيعتبر عند اليهود نجاسة عند الوثنيين مرض وحش وخلاص وإذا تفاقم الجزام إذا كان الجزام بيعجز الإنسان أطرافه بتقع وبيبقى مشوه وبتبقى الناس بتبعد عنه وعند اليهود كانوا يعزلوه كعلامة نجاسة وخوف من إنه يعدي المعاص الجو كله فبيبان من لحمه عشان كده في طقس علاج الأبرص كان الأبرص لازم يروح للكاهن والكاهن كان بيقوم بدور الطبيب في الوقت ده يتأكد إن لحمه نضف من المرض عشان يرجعه لأهله عشان كده لما يسوع شاف الأبرص قال له اذهب أري نفسك للكاهن عشان الكاهن يدي تصريح يرجع بيته وإلا مش هيقدر يدخل بيته ولا يدخل مدينته خالص يفضل بره فرجع إلى رجل الله رجع بقى طبعا سمعان يشكر نعمان يشكر خاف متأكد أنه خاف فرجع لرجل الله هو وكل جيشه ودخل وقف أمامه وقال هو ذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل شوفوا الإيمان اكتمل بقى قال أنا عرفت أن إلهكم هو الإله الحقيقي والآن خذ بركة من عبدك بركة يعني اقبل هدية صغيرة فقال حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه ده إليسع بقى خلاص إلي الجديد أني لا أخذ أنا ما باخدش فألح عليه أن يأخذ فأبى ألح عليه قال له ما باخدش مجانا أخذتم مجانا أعطي العطية دي مش ملهاش مقابل الشفاء ده من ربنا مش مني آه فقال نعمان أما يعطى لعبدك حم حمل بغلين من التراب شوفوا الراجل بقى البسيط ده قال له هاخد بس قفتين تراب من تحت رجليك من جبلك من, من بدنتك لأنه لا يقرب بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لآلهة أخرى بل للرب يعني أنا هاخد التراب ده وهعمله مذبح عندي هقدم على التراب ده الذبيحة لإلهك شوفوا بساطة إيمانه قال له التراب ده هعيش بيه وهيبارك لي بيتي وهقدم الذبيحة على اسم إلهك أنت هقول يا إله إليشع ما يعرفوش غير كده عن هذا الأمر يصفح الرب لعبدك بعدين قال له طب معلش حللني في حاجة هطلب طلب صغير عند دخول سيدي سيدي اللي هو ملك أرام إلى بيت رامون رامون ده إله الوثنيين إله أرام ليسجد هناك ويستند على يدي فأسجد في بيت رامون فعند سجودي في بيت رامون يصفح الرب لعبدك عن هذا الأمر يعني معلش حللني في حاجة صغيرة أنا مضطر أنا أنا الراجل التاني فالملك بتاعي لما هيدخل يسجد للتمثال ده هيسند عليا ومتعود على كده فلازم اوطي معاه فحللني في التصرف ده لكن انا اللي في قلبي انا بتاع ربنا ده نعمان نعمان بيستأذن من من من أليشع بيقول له يصفح بس ربنا يعني يسامحني في الغلطة دي ان انا لما هروح بيتي الملك ما بيصدقش الكلام ده هيسجد للوثن بتاعه وعاوزني اسجد معاه فانا هوطي معاه بس لزوم ال ال الظروف لكن انا بعبد اله القديسين مستويات في عصر الشهداء كان تعليم الكنيسة لشعبها اهربوا ما كانش تعليمها استشهدوا دعوة الاستشهاد كانت دعوة خاصة يعني واحد يقول انا مش ههرب لكن الكنيسة كانت تعلم ولادها لما يجي عليكم اضطهاد اللي يقدر يهرب يهرب يا ولاد ليه المسيح هرب ومش عيب تهرب لألا يتكبر إنسان ويقول أنا جدع وما يثبتش في العذاب فيضيع أبديته ينكر المسيح فمن التواضع يقولوا له اهرب هروبك من الاستشهاد مش علامة انك انسان شرير علامة انك انت عارف ضعفك ومش قد المواجهة دلوقتي لكن لو وقعت في ايديهم ما تنكرش الايمان مهما كلفك فاذا الكنيسة دايما كانت واعية الى مستويات لأن في واحد بيجاهر بإيمانه وفي واحد ما بيقدرش يجاهر تبان في حياة المسيح إزاي يقول على شخصيتين إن كانوا تلاميذ للمسيح ولكن خفية بسبب اليهود أولهم يوسف الرامي يوسف الرامي كان راجل غني وكان له علاقات كبيرة مع رؤساء الكهنة والناس دي فبيقولوا كان تلميذا للمسيح ولكن خفية بسبب اليهود لكن جاء الوقت اللي أعلم فما نقدرش نطلب من الكل كل حاجة ولما مضى من عنده مسافة من الأرض لسه بقى القصة هت... هتزعلكم بقى قال جحزي غلام إليشع رجل الله شوفوا الجمال بقى القصة اللي فاتت ونعمان قد كده اعترف بالإله الحقيقي واخد تراب الأرض معتبره بركة وحاجة جميلة قوي جحزي في كل ده بيبصص لإيه للي ورا نعمان شايف حشم وخدم و... ولبس وذهب وهو عايش يا عيني على الصليقة مع مع إليشع فعينه زاغت مع ان سامع ابوه الروحي بيقول ايه ألح عليه فأبى قال له لا مفيش فلوس قدام عطية أبدا مفيش سر أو نعمة من ربنا تاخد عليها أجر مهما كانت فلما مضى من عنده مسافة من الأرض قال جحزي غلام أليشع رجل الله هو ذا سيدي قد امتنع أن يأخذ من يد نعمان الأرامي هذا ما أحضره حي هو الرب أني أجري وراءه وآخذ منه شيئا حي هو الرب وده مكانها راجل حي هو الرب ده ده زي الحرامي اللي بيقول يا رب استر حي هو الرب ايه بقى ما انت سمعت في ابوك بيقول لا يعني لا ما باخدش من الكلام لكن هو لازمة بقت في اللسان ساعات تبقى كلمة مش طالعة من القلب ليش لما يقول حي هو الرب واقف امامه لكن جحزي بيقولها بس مش عايز فصار جحزي وراء نعمان ولما رآه نعمان راكدا وراءه نزل عن المركبة للقائه وقال السلام نعمان طبعا محترمهم قوي بقى فقال سلام إن سيدي قد أرسلني قائلا شوفوا بقى محبة المال أصل لكل الشرور غلام أليشع تلميذه اللي كان المفروض يبقى أليشع التاني زي ما أليشع هو إيليا التاني مفروض جحزي هيورث البركات دي كلها ويبقى أليشع التاني ذهب مع الريح خلاص واختفى في التاريخ ما بقاش لا نبي ولا حاجة ليه عشان الغلطة السوداء دي فقال سلام إن سيدي أرسلني قائلا هو ذا في هذا الوقت جاء إلي غل غلامان من جبل إفرايم من بني الأنبياء فأعطيهما وزنة فضة وحلتي ثياب جالنا اتنين من الأنبياء الصغيرين مزنوقين بس كده في إيه هدمتين كده وزنة فضة ف... فقال نعمان طبعا شوفوا بساطة الراجل ما خونش خالص ولا قال له لا ما راجع مع ليشع لا لا الراجل قال له يا سلام أقل حاجة قال له اقبل وخد اتنين الكرم بقى قال له اصل انت يعني حاجات الدنيا دي ما ما اسهلها وما اكتر خد لا براحتك دي ده ده اقل حاجه ان نقولها لكم مقدر جحزي فمرجع اتنين غلمان هيرجعوا يروحوا فين لسه ما يعرفش المفروض فالغلمان دول هيفضحوه فاهمين الفكره فابتدى جحزي يقلق الغلمان شايلين السيله وراجعين ومضطرين يرجعوا ناحيه اليسع فلما وصل الى الاكمه الحتة التل العالي اللي قبل بيتهم يعني أخذها من أيديهما وأودعهما في البيت حطها في بيت كده في السكة وأطلق الرجلين فانطلق يعني قال لهم سيبونا أنا يعني هو طبعا شوفوا الأخطاء عمالة تزيد إزاي هو حط عينه في القرش ابتدى يكذب ابتدى يغش ابتدى يخبي ابتدى على طول عمال يتدهور لمجرد ان الفلوس زغللته اما هو فدخل ووقف امام سيده ودخل وقف قدام إليشع كعبد فقال له إليشع من أين يا جحزي من فين جاي منين يعني فقال لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك أين أنت يا آدم فاكرينها ربنا يسأل آدم فينك يا آدم مش لاقيك ليه ما استخبت فقال له لا لا رحت هنا ولا هناك فقال له شوفوا الكلمة دي جميلة ازاي قبضه برضه إليشع ده قبض ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك عارفين معناها ايه ده انا لما شفت نعم نعمان راجع يا قبلك قلبي وقع يعني كان نفسي عملتك ما تكملش لكن هو كان شايفه كانه فيلم قدامه ليش قاعد في مكانه شايف جحزي بيعمل ايه والمفروض جحزي ما كانش تفوت عليه دي لان جحزي عارف كويس ان ابوه بيعرف بالروح فشوفوا محبه المال بتعمل قد كده قال له أنا لما شفت الراجل نازل يقابلك أنا كان نفسي يمشي ويبعد عشان ما تكملش عملتك فلما ذهب قلبي يعني قلبي وقع لما شفتك عملتك هتكمل آه لم يذهب قلبي دي زي ما بولس يقول من يضعف وأنا لا أضعف من يعفر وأنا لا ألتهب يعني اللي بيغلط ده بيولع فيا قلبي بيوجعني عليه ف... فقال ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل الرجل على نعمان من مركبته للقائك أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ الثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري الظاهر هو طلع له اعترافاته كلها قال له يعني انت حاطط عينك في ايه هو ده وقته يا جاهزين احنا قاعدين هنا بنوزع شفاء وحياة وبركات روحية للعالم كله هنحط عينينا في الذهب والفضة والكلام الفاضي ده فبرس نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد قال له اللي كان عندي يبقى عندك فخرج من أمامه أبرز كالسلك آه طبعا عارفين أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح ماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس يعني جحزي ملح الأرض تلميذ ريشع ممكن يبقى له دور خطير ممكن يبقى نبي عظيم ممكن يبقى مركبة إسرائيل وفرسانها لو استفاد من التلمذة صح لكن لو فسد الملح ترمي بره لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وداس من الناس آه, آه ده نهر الأردن اللي اتنصر وعشان كده احنا في صلوات على فكرة عيد الغطاس اللقان المية بنجيب ذكر نعمان السوريان اللي نزل في النهر ده النهر ده واخد بركته من المسيح اللي هينزل فيه بعدها ب بحوالي 800 سنة لكن نهر الأردن ده واخد بركته من كده فهو كأنه تعمد عشان كده قبل إيمانه أو دخل في الإيمان لأنه غطس واخدين بالكم وطلع نظيف خالص كإنسان جديد آه حكاية النسل دي بصوا يا جماعة النسل دي كانت لعنة ممتدة يعني إيه أولا هتلاقوا إن حجي ده على فكرة ما انتهتش حياته وحشة يعني هتسمعوه بعد شوية اه خد المرض لكن بعد كده هتلاقوه يعني يبدو انه تاب بشكل ما ومش بعيد يكون خف هتبان من القصة اللي جاية لكن هو خد عقاب ساعتها حكاية بالنسل دي دايما كانت الناس بتخاف ما تخافش على نفسها قد ما تخاف على اولادها آه حكاية النسل يا جماعة زي غلطة آدم واحد يقول احنا ايه ذنبنا ان احنا نشيل غلطة آدم جدا أبونا طب جحزي خد البرد هيترمي هو وعيلته بره المجتمع اليهودي فاهمين ازاي يعني زي واحد بعد الشر اتسجن ولاده ما اتسجنوش بس شالوا الهم وراه بقت مشكلة بالنسبة لهم فهنا البرس يلصق بنسلك مش مقصود بيها بالحرف كل ولاده يطلعوا أبرس لأن البرس مش متناسل يعني لا لكن البرس مش هيسيب بيتك لأنك انت اخترت سكة وحشة زي مثلا داود لما عمل عملة وحشة ربنا قال له القتل والزنا مش هي... مش هيسيبوا بيتك عشان انت قتلت وزنيت لكن مش كل ولاده هيطلعوا كده لا لكن الخطية دي هتمسك في بيته عشان يبقى عقاب يعني الناس تخاف من الشر الناس تقول هم الشر لما تسمع القصص دي تخاف يعني لكن هتسمع عن